العظام أو ليونة العظام أو الكساح أو زي ما تسمى بالإنجليزي ال rickets ولكن هنهتم فيها إزاي الوقاية قبل العلاج قبل ما ندخل على موضوع الكساح أو لين العظام آه يعني بنقدم في كل حلقة فبنشكر كل الإخوة والأخوات في تونس اللي استقبلونا آه في رحلة الأسبوع الماضي آه وبنقول لهم جزاكم الله خير وحقيقة أنا شفت يعني مشاهد جميلة في تونس يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله الالتزام والحجاب في كل مكان يعني أذهب إليه آه لقيت إذاعة جميلة تسمى إذاعة الزيتونة يعني تشبه لحد كبير جدا إذاعة القرآن الكريم الموجودة عندنا آه تعلق الناس بقناتنا الحبيبة قناة الرحمة آه فنقول يعني نرى هناك الخير ونطمئنكم على أحبابكم في تونس يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله صحوة والتزام وربنا ينفع بيهم آمين يعني أنا نفسي أشكر الناس واحد واحد وأقول أشكر أخونا الأستاذ أنيس اللي أصر يوصل معاه المطار وإحنا راجعين ووقف معايا لآخر لحظة ولكن لو هبدأ أعدد بقى أقول أنيس الدكتور هادي الدكتور فلان فلان يعني أنا مش عايز أجرهم يضيع إن إحنا نذكرهم ولكن ذكرهم ربي سبحانه وتعالى لأن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ال ال يعني هم الحمد لله عملوا الخير فنسأل الله أن يبارك فيهم أجمعين ناس كتير طلبوا مننا ندعي لهم بالشفاء فأنا أخلي الدعاء شامل يعني لكل المرضى وإن كان أهل تونس يخصونا يعني يقولوا يا ريت تخصنا بالدعاء ولكن انا بدعو لهم يعني على ظهر الغيب دعينا في اثناء السفر واثناء ونسال الله القبول يعني ان يشفي كل مريض ويعفو عن كل مبتلى اللهم امين. اخواننا في سوهاج قلقين للرحله بيقولوا انت هتيجي سوهاج ولا لا؟ بنقول ان شاء الله تعالى يعني سوهاج من الاماكن المحببه جنوب مصر يعني نقول هي عصب هذه الدولة إن شاء الله نكون معاهم في دورة العلاج بالطاقة الحيوية يوم 25 و 26 من شهر فبراير القادم أسئلة كتير وردت بقى خلال ال هذه ال يعني الحلقة اللي فاتت احنا ما عندناهاش فأسئلة وصلت كثير بال SMS وعلى ال mail الخاص وعلى الموقع يعني ان شاء الله نحاول نقول سؤالين قبل ما نبدا موضوع الحلقه علشان بيقولوا احيانا ما بيبقاش فيه وقت كافي للاجابه. بعض الاخوه بيقولوا احنا عايزين هل يوجد علاج نهائي؟ يعني بعض الناس لمرض كذا وكذا السؤال يعني من ناحيه العقيده واحد يقول لك هل يوجد علاج لكذا وكذا؟ نقول نعم يوجد. الاجابه طب هل تعرف يا دكتور علاج لهذا نقول والله العلاجات المتبعة نقولها لكم ولكن بعض الأحيان يعني ربنا سبحانه هو المسألة كلها مسألة الشفاء مسألة مشيئة من عند الله عز وجل ربنا بيبتلي الإنسان يصبر يديله وسائل يتداوى بيها فإن أراد الله له الشفاء شفي بإذن الله وإن لم يرد والله لو حتى جبنا كل دكاترة الدنيا لذلك نرى يعني كلنا بنشوف من آياته سبحانه وتعالى أن يأتي الكبراء والزعماء والملوك نجدهم في يعني أوقات مرضهم يذهب لكل مكان في الدنيا ولكن مشيئة الله بتكون هي يعني منهم من يشفى إلى أجل ثم لا يستطيع بقى هنا يقف يحار الطبيب وتخون العقاقير كما قال الشاعر الشعر بيقول إن الطبيب له علم يدل به ما دام في الأعم في الآجال تأجيله يعني لسه في الأجال الأعمار فيها تأجيل فإذا ما انتهت أيام مهلته ينتهي بقى المهلة اللي ربنا مديها له حار الطبيب وخانته العقاقير ما يعرفش بقى لا العقاقير ولا الدواء ولا لذلك يعني انا عايز اخواننا يرتبطوا بالله اكثر ما يرتبطوا بالاعشاب يرتبطوا ب... بان الله هو الشافي نعم ادانا وسائل وسائل امنه وسهله وميسره ولكن في الامراض اللي احيانا الناس تقول ده امراض معضله نقول لهم تذكروا قدره الله ان ما فيش شيء يعضله يعني معلش دي مقدمه سؤال بورد وده يمكن الناس كتير بتقابلني تسالني هل بذور الرجله اللي بتتاخد علشان تسد النفس قبل الأكل هل هي آه ليها مضار أنا بقول كل شيء إذا أخذ باعتدال فليس فيه مضار ولكن لو تجاوزنا الحد في أي شيء حتى اللحوم الألبان الأسماك كل شيء إذا تجاوزنا فيه الحد المقبول أصبح انقلبت المسألة للضد لأنه يبقى فيه إفراط وبعدين عايزين نرجع نقول الإسلام دين الوسطية حتى في الدواء لا تفريط ولا إفراط يعني الواحد ما يهملش علاجه تماما وواحد تاني تلاقيه موسوس عمال ياخد كميات ضخمة من الدواء أو من العشب زي ما بنسمع عن بعض الناس يعني حبوا الحبة السوداء عشان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحبة عليكم بهذه الحبة السوداء فإنها دواء أو شفاء من كل داء إلا السام أما نيجي نشوف هذا اللي يفرض بقى يقعد ياخد نص كيلو زيت الحبة السوداء في اليوم ربع كيلو الحبة السوداء مش عارف يعملها ازاي نقول له طبعا ده إفراط اي شيء حتى لو واحد بنقول له احنا عايزينك تنمو كويس فهناكلك بعض اللحوم بس افرط في تناول اللحوم ما بيجي له نقرس وبيتعب لذلك الوسطيه والاعتدال يبقى اللي بيقول بزور الرجله الاجابه يظن واضحه ملعقه صغيره قبل الوجبه الاساسيه على كوب ماء او زبادي او عصير بفضل الله بتسد النفس بعض الناس يقولوا طب الرجله بس نقول لا في بذور الشبت ايضا بت من الحاجات اللي بت يعني بتقلل من الشهيه في القرفه بالليمون المقطع لو حطينا قرفه في ماء مغلي وعليها ليمونه مقطعه ونقعناها لمده 10 دقائق شربناها قبل الاكل بتؤدي ايضا الى يعني فقدان للشهيه لحد كبير سؤال آخر وصف وصل يعني بتقول هو السؤال في العلاج الحقيقة يعني أخت بتقول زوجي أصيب بالبهاق منذ شهر وتعبان نفسيا جدا هو المشكلة في تعبان نفسيا طب أنا أهدي نفسي إزاي كتير من الناس يمكن ده سؤال كنت بتساله حتى وانا في الطياره ومسافر ناس يقولوا لنا انت عمال تقول لنا لا تغضب كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طب عايزين نعرف وسائل واحد اتنين تلاته نهدى بيها نقول نمرة واحد ألا بذكر الله تطمئن القلوب وده يمكن في حلقات صحتك في أكلتك كنت بقعد الست وأنت بتطبخي طول ما أنت واقفة عمالة تقولي سبحان الله بحمدي سبحان ربي العظيم اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين طول ما أنت واقفة عمالة تذكري الله عز وجل فربنا يمرر بيكي أو يمر هذه الدقائق والساعات يعني مرور الكرام في نعمة في ذكر ألا بذكر الله تطمئن القلوب الأمر الثاني تعويد النفس الجيد إن أنا أعرف أتنفس كتير مننا يقول لك ما بنقدرش نتنفس حاسين بكتمة في الصدر ليه؟ اتعودنا إن إحنا نتنفس نفس سطحي لا أنا عايز نفس نفس عميق بعض الإخوة جزاهم الله خير يقول أفضل تمرين للتنفس هو تلاوة القرآن وإحنا بنجود نقعد بقى نقرا القران نمد السبع حركات واخونا الشيخ اشرف عامر لو نتابع حلقاته طبعا بيجي قبل مننا تشوفوا هذا الاثر الطيب في ان النفس اتحسن. اخر حاجه بنقول التامل، الواحد ممكن يهدي نفسه انه يتامل ذكر الموت ذكر التدبر في مسألة من مسائل الفقه أو الواحد يبدأ يفتح كتاب يشغل دماغه بعيد عن مشاغل الحياة ويعيش يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هنجد أنه الرسول عليه الصلاة والسلام تعرض لضغوط كثيرة جدا ومواقف في حياته كرب وأسرة وأب كل أولاده يتوفوا قبله إلا السيدة فاطمة رضي الله عنها وبالرغم من هذه المحن كان الرسول يتجاوز هذه المحن صلى الله عليه وسلم بأن هو القائل إنما الحلم بالتحلم عايزين الناس كده تبدأ أسلوبها أخلاقياتها تتحسن بفضل الله عز وجل فاخونا بنقول له كده بنقول له بقى الدهانات اللي موجوده على الموقع عندي ان احنا ممكن ندهن بالنشادر مع عسل النحل طبعا بنسبه واحد الى اربعه واحد نشادر الى اربعه عسل وبس يكونوا في اناء كبير ان هيحصل فوران وبندهن مره الصبح ومره بالليل او الخله البري بنغليها مع زيت الزيتون ويبقوا دهان مرتين في اليوم طبعا ما بنغليش زيت الزيتون لكن تضاف بعد ما نعمل آه نيجي لموضوع الحلقة بتاعت اليوم يعني دلوقتي جاوبنا كده على كام سؤال حلقة اليوم حلقة من الحلقات السهلة ولكن لو أهملت والله بتأتي بنتائج نسأل الله العفو والعافية لين العظام أو الكساح عند الأطفال هو بيحصل إيه عند الأطفال؟ الأطفال بيتولدوا مستلفين بنقول مستلفين من الأم أشياء لغاية ما نبدأ نعوضهم بقى بالغذاء أهم حاجة اللي بيستلفوا منها إيه؟ الكالسيوم مستلفينه من أمهم لذلك بتطلع السنان تسمى أسنان لبنية أسنان سلف واخدينها من الأم بعد شوية هتقع هذه الأسنان وتطلع الأسنان بقى الذاتية بتاعتهم فلو الام كانت ضعيفه البنيه الكالسيوم عندها قليل حمل ورا حمل دون الاهتمام بالصحه احنا طبعا مش لا يعني لا ضد التنظيم ولا لا احنا عايزين الام تبقى قويه وعايزينها تنجب بس تنجب اولاد اقوياء مش معوجه رجليهم واسنانهم واقعه وضعاف البنيه لا المؤمن القوي خير واحب عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير يبقى لو جينا اهتمنا بالأم أثناء الحمل خصوصا الأم الضعيفة الأم اللي جسمها آه يعني مش مش قوي الكالسيوم عندها قليل هنبدأ وإحنا ماشيين في حلقة النهاردة نمشي متوازيين ناخد أسئلة ونرجع لموضوعنا وعن معانا شوية صور يعني إن شاء الله نفرجكم عليها إن بعض الإخوة والأخوات يعني جزاهم الله خير بيقولوا الصور اللي واصله بتبقى صور جميله بتقرب المعنى لينا ومعانا اول اتصال السلام عليكم والسلام معانا اخونا ابو مهند كيف حالك يا دكتور امين الله يرضى عنك الله يبارك فيك لو سمحت يا دكتور انا كنت عندي آه، تقلصات في البطن كده اه ورحت للدكتور وعملت تحاليل وكده
نعم فقال لي يعني القولون عندك تعبان شويه ايوه فقال لي تبعد يعني عن الحوادق والكلام ده وتاكل آه، خضار كتير نعم والسوائل وكده بس من ضمن التحاليل الله يبارك فيك طلع عندي فيروس آه، C ايوه وعملت ال- آه، اللي هو ال PCR نعم طلع مليون و270 الف نعم بس انا الحمد لله انا بالنسبه للكبد ما عنديش الانزيمات مظبوطه ال- الكبد ما فيهوش اي حاجه نعم يعني ما عنديش اي حاجه ولا بشتكي من اي حاجه بس على اساس ال PCR عالي
مهم.
وعايز حاجه الله يبارك فيك توصفها لي انزل بيها ال PCR لان انا قال- الدكتور قال لي انت سنك صغير وتاخد ال- تمشي في الانترفيوم فهنا في السعوديه طبعا غالي وكده وانا مش عايز امشي في السكه دي طبيعي نعم يعني انا مش حابب الانترفروم والكلام ده تمام و- ف... والحمد لله انا كويس ما عنديش اي مشاكل يعني بالنسبه بس ال- عشان الفيروس بعد كده ما ينشطش عندي يعني نعم او يزيد عندي فيا ريت تقول لي بس على حاجه انزل بيها ال PCR وتكون للفيروس يعني الله يبارك فيه حاضر حاضر الله يشفيك ويعافيك يا ابا مهند الاخ محمود سلام عليكم اخونا محمود ايوه السلام عليكم ساعة الله وبركاته اتفضل يا ازيك أخوي.
يا- ازيك يا دكتور ازي حضرتك الحمد لله الحمد لله الله يبارك فيك حضرتك آه، انا عندي دهون على الكبد ايوه
وفي تنية تحت الباط نعم
ويا ريت رقم حضرتك الشخصي يعني حاضر هو الرقم هتاخده ما تقفلش هدولك اخواننا في control و... بس في مواعيد للاتصال ودي اللي بركز عليها بيكون سبت واثنين واربع من واحدة لثلاثة ده الاتصال ما يعني بعض الاخوه والاخوات لا اللي بي يعني هم ناس ب- بتصحى بدري جدا يعني الواحد بيصلي وينام شويه لا دول عايزين من الساعه يعني م- ما الواحد ما بي... بعد وفي بعض الاخوه والاخوات بيقوموا الليل فتلاقيهم بيتصلوا بينا بقى من الساعه 2 و3 يقول لك انت ما بتقومش الليل نقول لهم لا ما بقومش النهارده فعايزين الاتصالات تكون آه، يعني في الوقت المحدد من واحدة لثلاثة معنا اتصال تاني السلام عليكم أختنا أم دينا
عليكم السلام السلام ورحمة الله عليكم أم وبركاته.
دينا عليكم السلام يا دكتور انا باذن الله ليا سؤالين أيوة اتفضلي
السؤال الاول بالنسبه للقولون القولون دايما تعبني جدا حتى اكلت برتقانه دلوقتي اثرت معايا جامد نعم.
كاحماض اه فعايزه اي اعشاب حضرتك تريح القولون اه والسؤال الثاني أيوة
السؤال الثاني ان انا ظهر لي فجاه كده في- بعد بعد كوعي زي قشف كده ن- آه، في في ايديا الاثنين فلما ميه البحر في ايد واحده عالجته وفي الايد الثانيه ما تعالجش وب- وبقالها فتره معايا وكل ما بيبقى هيحصل استحمام ولا حاجه بتزيد اكتر والصابون بيتعبها اكتر وقشف لدرجه الهرش بيخليها تجيب دم مهم. حاضر نقول لك يا أخت أم دينا بإذن الله آه، هنرجع لموضوعنا عشان ما يتفلتش مننا الوقت وما تكونش جبنا موضوع الحلقة الاولاد اللي بيحصل عندهم آه، ليونه في العظام بيكون غالبا الام يا اما حصل حمل ولاده متكرر في فتره وجيزه وهي ما اتغذتش كويس اثناء الحمل فما جاي يستلف منها ياخد منها الكالسيوم خد منها كميه صغيره مع العاده السيئه اللي موجوده عند اغلب الاسر الان من كلفتة الاولاد آه، ب- آه، يعني نقول غطيان كتيره ثم- سميكه بتمنع تعرضهم لأشعة الشمس عشان بتمنع الأشعة فوق البنفسجية النافعة في أشعة فوق بنفسجية ضارة اللي في وسط النهار لكن اللي في الصباح الباكر وقبل الغروب مفيدة بتقوي العظام يعني بتخلي يزداد امتصاص فيتامين د اللي موجود في الأغذية زي الألبان والأسماك آه، بيكون العظام زي الكالسيوم والفوسفور بعض ال- الأسر أيضا آه، نجد الأطفال آه، مش بس عدم تعرضهم لا غذاء الأم غذاء ضعيف أثناء الرضاعة يعني ممكن أثناء الحمل ممكن اثناء الرضاعه هي تقول لك نفسي مش لا انا عايز اعمل رجيم ان انا خايفه نقول لها لا ما تحكميش على نفسك ادي لنفسك فرصه نقول ال- بعد الولاده آه، فرصة كافية عشان جسمك يرجع تاني يعني جسم قعد يزيد ويتغير ويحصل فيه تغيرات ما تجيش تقول أنا عايزة خلال شهور أرجع ط... لا اعملي شوية تمارين بس محتاجة غذاء عشان أنت دلوقتي بتغذي اتنين عن طريق الرضاعة بتغذي نفسك وجسمك محتاج أغذية كافية خاصة الأسماك واللحوم ومنتجات الألبان ومحتاجة آه، ألبان بكميات كبيرة عشان الكالسيوم آه، بعض الإخوة والأخوات بيبقى عندهم برضو مشكلة كبيرة الطفل يكون لسه خصوصا الأمهات اللي أول مرة تنجب آه، الطفل يكون لسه هي مش عارفه النمو والتطور بتاعه ازاي فتيجي تبدا ترضعه بس مش عايزه تديله نقول آه، تبدا تلحسه او تديله حاجات من سن اربع شهور لا تتغافل هذا او يجي حد يقول لا اكلي تقول لا انا هرضعه طبيعي بس نقول لا لا هو المفروض في سن يبدا من اربع شهور يبدا الطفل وده الرجوع لطبيب الاطفال يعني اه انت قعدت تنتظمي مع طبيبه النساء تسع شهور بس تيجي بقى في في جزئيه الاطفال تقول طالما هو حلو ما فيهوش مشكله انا مش لا المفروض تعرفي ايه الاغذيه وهدخلها ازاي ودي يمكن نعمل لها حلقه مخصوص كل شهر نخصص ايه ندخله للطفل وناكله ايه خصوصا ان الامهات زي ما بنقول ما بقوش يربوا الاولاد في بيوت عيله زي زمان لا بقت كل واحده هي بقى بتجرب في ابنها بدون ما بتاخد خبره او تتعود انها تسمع لزميلاتها واحيانا يكون السماع مش المعلومات مش جيده ومش منضبطه علميا احنا نقول لا الرجوع لطبيب الاطفال في نظام الغذاء آه، اللي بيحصل ايه عند الاطفال تعالوا بينا نشوف بعض الصور ال- للاطفال اللي او وقفناهم بدري نجيب لهم مشايه وهي الام ما تعرفش ان المشي المفروض يبدا الرجل يحصل فيها هذا التقوس تعمل زي حرف السي وممكن رجل تبقى اكتر من رجل هو بيحب يقف يحمل على رجل وخصوصا لو وزنه يعني مليان شويه والامهات بيفرحوا لما يشوفوا الطفل اللي وزنه ايه زياده يقولوا له اقف يروحوا جايبين له مشايه يقولوا الواد اتاخر ده عنده ده ابن خالته مشي وعنده تسع شهور طب ده ما وقمشيش ليه نقول لا لا اصبري عليه لغايه اما يمشي آه، في سن سنه تقول لك لا انا مش عايزاه يتاخر فيقف حمل الجسم والعظم الهش النظام الغذائي القليل الكلفتة كل دي أسباب نلاقيه يبدأ رجليه تتقوس طب هل رجلين بس تعالوا نشوف صورة تانية إيه اللي ممكن يحصل لطفل لو أهملناه نبدأ الرجل عظمة الفخذ وعظمة الرجل يبقى ماشي الطفل شكل زي ما انتم شايفين آه، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعافي لو ما لحقناش الطفل في المرحلة دي هنيجي نشوف هنا الر- الدراع دراع الطفل بيبدا يتحك- يتكون فيه جزئيه هذه الجزئيه بنقول عليها آه، زوايد عظميه هذه الزوايد العظميه اللي موجوده في الدراع آه، زوايد زياده بتبقى عامله له زي ال- آه، آه، نتوءات عظميه هذه الزوايد اللي طالعه بتيجي في العظام في اخرها ويبدا الرجل تبقى لها حاجه من اتنين لا تتشوه للداخل لا تتخارج بيسموها بتخش في رجل الرجل مقوسه داخليا مقوسه خارجيا الخط اللي احنا شايفينه الاحمر ده اللي هو الخط المستقيم اللي فيه الرجل السليمه كتير من ولادنا احيانا نهمل هذا الشكل احيانا نرى فيهم الجمجمه نفسها شكلها بيتغير يبدا دماغه بيسموها الراس وهنا اهو شايفين الرجل اللي رايحه للخارج الطفل يجي ماشي التصاق في الفخذين والقدمين بعاد عن بعض وعايز يزود القاعده بتاع اللي بيمشي عليها يخلي رجليه بعيده عن بعض قوي ممكن يحصل له نتوءات في ال- في الضلوع ونتوءات تظهر في الراس او بيسموها الراس الصندوقيه المشكله الكبرى اللي احنا شايفينها دي لو حصلت في العمود الفقري انحناء جانبي والعيل يبدا يحصل عنده ما يعرف بالانحناء الجانبي في تشوه في العمود الفقري التشوه ده بس مش في العظم بس لا ده حتى بيحصل في الاجهزه الداخليه الكبد بيتغير مكانه ويتعوج القلب يروح في مكان بعيد انه بيتعوج الرئتين بيتضغط عليهم البنكرياس بيتضغط عليه الطحال بيتغير مكانه هذه الاشياء لها اثر ضار ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن خلق الانسان انه في احسن تقويم احنا لازم نحافظ على هذا الحسن التقويم ما نهملش فيه كده يبقى في اعوجاج في العمود الفقري طب تعالوا بينا نشوف ايه اللي ممكن نديه للاولاد اول حاجه الصوره اللي على الشمال خالص لو بصينا في الصوره دي جامعه شامله اولا ندي الاولاد دول نعرضهم لاشعه الشمس في الصباح الباكر بلاش الكلفته الزياده آه، شرب الحليب والجبن ومنتجات الالبان طبعا يفضل الحاجات اللي معموله طبيعيا بدون حفظ الاسماك وخصوصا الاسماك الزيتيه عشان فيها فيتامين د زي التونه والسلمون وال آه، والمكرل والسمك البوري كل انواع الاسماك مفيده للاطفال دول حتى تتسلق وياكلوها او الام اللي بترضع تاخد كميه كافيه والبقول زي ما انتم شايفين من غايه الاهميه بيكون معاها بقى ال cereal او الحبوب زي الشعير والقمح اللي بيتعمل بليله وطبق البليله اللي اهملته الاسر العربيه او المصريه آه، كان طبق فيه فوائد عظيمه جدا فوائد ان بيقوي العظام بيقوي الام لو هنضيف له بعض الحليب اللبن ومعاه العسل بيبقى من اكبر الاطباق اهميه وفايده يعني افضل ما نقعد ناكل في سندوتشات حاجات لحوم مصنعه احنا مش عارفين هي ايه حاجات كلها توابل يقول لك بتفتح النفس وفي الاخر ما فيهاش اي فائده بل بالعكس فيها اضرار لا لو جبنا للام اللي بترضع طبق البليله وقعدنا نديهولها او الطفل اللي بيرضع لو بدأنا ندخل له أكل من سن أربع شهور صفار البيضة اللي بقت الأسر تقول لك لا أنا الطفل بيقرف ياكل لو الأم تتحايل إزاي توصل صفار البيضة حتى عن طريق إنها تخلطه بشوية ملوخية تعمل له مش عارف إيه المهم تخلي ريحته إنهم يصل لجسم هذا الطفل علشان عظامه تقوى آه، العلاج بنقول علاج السبب نظام غذائي مناسب تعرض للشمس لكن لو حصل هذا الاعوجاج نبدأ نعمل جبيرة نمنع الوقوف والتحميل العلاج الطبيعي مهم جدا جدا لأن في حاجة اسمها جلسات الأشعة فوق البنفسجية ممكن تتعمل في العيادة العلاج الطبيعي وممكن أيضا دكتور العظام يتدخل في الحالات اللي بيكون فيها تشوه ثابت يعني وقف بقى على كده والعظم اللي كان لين بقى صلب بس بقى فيه تشوه واضح فممكن يحصل ما يعرف به يعني استقامه او آه، التقويم العظام الملتوي آه، يمكن اتكلمنا بسرعه ولكن موضوع مهم محتاج لنظام غذائي آه، وهنبدا نجاوب على اسئلتكم ابو مهند تقلصات البطن وربنا سبحانه وتعالى آه، ابتلاه بفيروس سي عمل ال PCR مليون و270 الف هو بيقول انا عايز من اختياري مش هاخد ال- الانترفيرون بنقول له خلاص يعني في وسائل كثيره الوسائل الاولى اولا وده بنقول بحث علمي منضبط أجري في جامعة القاهرة على ال- تأثير المشي الحركة فوجدنا أبو مهند اللي بيبذل مجهود في اليوم يعادل نصف ساعة تمرينات أو مشي بي... الجسم نفسه بيفرز مادة تشبه الانترفيرون فبتقاوم وبيقل ال PCR يبقى ده أول علاج وسهل وبسيط وما بنشتروش من حتة وانت بتقول شباب يعني ابدا اتحرك وما تركنش ما تسمعش كلام بعض الناس يقول لك مريض الكبد ما الكبد ما يريح ما يبذلش مجهود لا لا لا ده ربنا جعل علاجك في حركتك ال- الامر الثاني وهو النظام الغذائي ما جيش انا الكبد ده عباره عن فلتر احنا بنهمل فيه والكلام ليك ولاخونا الاستاذ محمود بنقول النظام الغذائي بعيد عن الدهون خاصه الدهون المشبعه اللي هي الحيوانيه هناخد اتصال ونكمل لكم ازاي تتعاملوا مع فيروس سي اختنا نهال سلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور أمير اتفضلي
وبشكرك على البرنامج القيم في الاول الله يبارك فيك يا دكتور امير انا عندي مشكله صداع نصفي من فتره انا عملنا من كم من سنه سبع سنوات من سنوات حاجه طب اطلب منك تعلي صوتك شويه او اخواننا يعلوا لنا الصوت ان انا مش سامع
عندي قلت لك معاني من الصداع النصفي الصداع النصفي نعم ايوه لفتره سبع سنوات ايوه حتى باني خدت عليه علاجات حتى كنت ما نفعت مع بكره الدكتور نعم
خلاص وبارك الله فيك يا دكتور خلاص نقول لك ايه الصداع النصفي ماشي يا اخت نهال نعم معانا مجدي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ازيك يا دكتور ازيك يا استاذ مجدي الله يخليك يا دكتور الله يسلمك آه سؤال لو سمحت يا دكتور الله تفضل تفضل آه عندي ال- ال- الزوجه لما بتقوم الصبح او بت- بتقوم من النوم يعني على مراره كبيره في ال- في الفم وكده ومعاها ال- يعني هو ده اللي خليها تقوم بالليل برضه كده من نتيجه المراره الموجوده مهم.
وبعد كده ال- آه، دايما الانف عندها مسدوده وكده مم. ماشي يا استاذ نقول لك تعمل ايه اختنا زوجة اخونا مجدي ان شاء الله طيب هن نكمل سؤال ابو مهند بعد ما ناخد ام حبيبه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور عندي سؤال عن حضرتك لو سمحت اتفضلي انا كنت عندي حصاوي في المرارة ايوه فهي الماني جدا يعني بس انا باخد لها رواكول مهم.
فعايزه اسال حضرتك يعني هو من الافضل ان انا اعمل عمليه واشيلها وايه الاغذيه اللي انا ممكن اكلها بحيث ان هي ما تتعبنيش يعني حاضر السلام عليكم صح الله وبركاته اخونا ابو مهند بنقول له فيروس سي الماشي كويس النظام الغذائي اللي ما فيهوش دهون يعني بنبعد عن دهون ال- المشبعه اللي هي ال- ال- القشطه والزبده واللبن كامل الدسم الجبن المشبعه بالدهون زي الجبنه الرومي والشيدر والروكفورد والحاجات اللي هي والنستو لا نبعد ع- نوصل للجبنه ال- لو عايزين ناخد جبن عشان الكالسيوم اللي فيها ناخد الجبنه منزوعه الدسم او تسمى بالجبنه القريش. آه، بنحاول ايضا نبعد عن البهارات والادويه، الادويه التي هي مضاده للالتهاب، اكثر الادويه تضر الكبد مضاده للالتهاب، يعني ما تجيش شويه الم في ركبتك تروح واخد مضاد يعني تقول مضاد التهاب، شويه وجع في ظهرك لا الجا للوسائل الطبيعيه احسن، اعمل علاج طبيعي، جلسه كهرباء، اعمل آه، جهاز تنس اللي هو مسكن للالام، اربط ميه دافيه، تدليك بزيت زيتون وزيت نعناع، المهم ما تحاولش انك تاخد ادويه مضاده للالتهاب. ايضا بنوصي اخونا مع النظام الغذائي انه ممكن ياخد لبن الابل واظن لبن الابل متوافر جدا بالنسبه في السعوديه هتاخد كوبايه صغيره 150 ملي على مدار اليوم يعني ممكن تجزأها وتشربها مره واحده وممكن عمل الحجامه علشان ته... ت... ت... يعني تعمل stimulation او تنبيه لجهاز المناعه خصوصا ال T cells اللي هي ال lymphocytes او ال- كرات الدم البيضاء المسؤوله عن مواجهه الفيروسات بتتنشط نتيجه الحجامه فهي ايضا من الاشياء المفيده. اخونا محمود بيقول دهون على الكبد يبقى الجزء الاول من الاجابه ليك يا محمود وهو البعد عن الدهون في الاكل وممارسه رياضه نص ساعه في اليوم ونظام غذائي جيد يعني اهتم بالخضروات والفواكه الطازجه اما التانية اللي تحت الابط فبنقول المناعه هنا ضعيفه شويه كلنا بنتعرض لفطريات ولكن واحد تؤثر فيه الفطريات زي ما بنقول بنشوفها فين في معسكرات الجيش مثلا ناجت كام ألف داخلين دفعة كذا آه، بعض الجنود يصابوا وبعضهم ما عندهمش مع ان ال- ال- الفطر موجود في كل السراير وفي كل الاماكن اللي ما بيتصابش مناعته قويه اللي بيتصاب مناعته قليله فاللي بيصاب نقول له عليك رفع المناعه عندنا عشب اسمه الاشناسيا او الاخناسيا إشناسيا بناخد معلقة صغيرة صباحا ومساء تحلى بعسل النحل في وصفة تانية هقولها بسرعة وياريت تكتبوها تقوي المناعة جدا خصوصا عند الأطفال بنجيب التوم المبخر يعني فص... ال... ال... ال- اللي بيسموها راس التوم نبخرها يعني نحطها تحت البخار نبخرها مش نحط لها بخور لا بنعمل لها تحت ال- البخار الماء زي ما نكون بنعمل كسكسي فنهريها شوية وبعدين بنهرسها بشوكة ونضيف لها كميات متساوية من زيت الزيتون وعسل النحل وتتحفظ في التلاجة طبعا التبخير بيضيع الريحه ما بتبقاش زي ما يكون التوم ناي وبناخد ملعقه ثلاث مرات في اليوم بتقوي مناعه الجسم بشكل قوي جدا اما بقى لو عايز حاجه موضعيه للتانيه فبنقول لك في عندنا صبغه بتتباع في الصيدليه اسمها صبغه كستلاني صبغه كستلاني بتضيعها او تجفيف المكان كويس جدا استخدام الشبه المطحونه يجفف لك العرق من هذا المكان واستخدام دهان زي مغلي القرنفل مع زيت الزيتون مغلي القرنفل مع زيت الزيتون ام د- ام دينا بتقول القولون والم آه، بس آه، يعني انا هوضح لها حاجه بسيطه بتقول أنا لسه واكله دلوقتي برتقانه عملت لي حموضه الحموضه مش قولون الحموضه معده يعني انت دلوقتي عندك حموضه في المعده واضح ان القولون والمعده انت في عندك عصبيه شويه يعني العصبيه والاضطراب بيحصل فيهم ايه؟ الواحد لما يتعصب حمض الهيدروكلوريك يزيد في المعده فده حمض ربنا جعله عشان يهضم الطعام. انت ممكن من اقل حاجه الاحماض دي بتزيد عندك. عايزينك تبداي بتمرينات التنفس، الكلام اللي قلناه في بدايه الحلقه، الذكر، الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويلا صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ممكن تبقي محتاجه بعض الاعشاب مش هنقول عشب، احنا ناخد الصبار البلدي او ناخد الصبر من العطار صبر من العطار عامل زي بلورات سكر النبات بس لونها اسود ناخد قطعه قد الحمصه على كوبايه ميه وصباحا لمده اسبوع نجد المعده بتنشط وبنمنع الحمض اما القولون بنبدا نديله الشمر مع اليانسون خلطه مشروب بعد الاكل ثلاث مرات في اليوم آه، بتقول فجاه حصل لي اشف والقشف ده بدا يعني الجلد يبقى رف يبقى ناشف وفي مكان معين ميه ميه البحر ضيعت جا- بعضه ما ضيعتش البعض نقول هو ده عباره عن حساسيه الاكزيما الاكزيما يبدا الجلد بدل ما هو ناعم يبدا يبقى خشن ممكن احيانا يبقى فيه هرش واحيانا يجيب دم بنقول علاجه في منتهى البساطة الحالة النفسية ابتداء ثم نعمل خلطة جميلة ما بين نجيب العرقسوس المطحون يعني زي البودرة بالظبط ننقله في منخل ناعم ونجيب معاه ال- ال- ال- زيت الزيتون بنعمل معاه وبنحط معاه بودرة يعني الحلبة المطحونة حلبة مطحونة وعرقسوس بس بنسب متساوية يعني معلقة ومعلقة معلقتين ومعلقتين ونضيف لهم آه، زيت الزيتون بمقدار يخليهم زي المرهم أو الكريم بيدهن مرة الصبح ومرة بالليل مع عدم التعرض للمية باستمرار لما لقيت يجي عليها مية عايزين ننشف باستمرار المنظفات بتاعة غسيل الأطباق والمواعين الأواني من اشد الاشياء خطر لازم نلبس جوانتي آه، لان الست بتفرح تقول ده المنظف ده بيخلي لي يعني المواعين عندي آه، بتلمع وقشطه ونقول لها طب ده كويس جدا بس زي ما بتعمل كده بتعمل في ايديكي بقى بتشيل طبقات حمايه في الجلد فبنقول الحرص والحذر وربنا يشفي الجميع قبل ما نجاوب اختنا نهال عن الصداع النصفي هن معانا اتصال سلام عليكم مع اخونا احمد من الاردن السلام عليكم السلام عليكم ساعة الله وبركاته اتفضل يا اخ احمد كيفك يا دكتور الله يكرمك يبارك الله يجزيك فيك الخير بخير والله نحمد الله و- والله نشكرك على البرنامج والله الله يكرمك ربنا شكر الله لك اتفضل يا اخويا
و- وال- والله يا دكتور آه، ب- بقى فترة طويلة و... و- ورجليا فيها زي يعني ال- ال- الوقفة ديت يعني الواحد يعني آه، في في زي شرايين كده زرقاء في رجليا مثلا يعني او ايوه ف- فانت تنصحني بايه يعني بقى انا حلاقه بقى فترة كبيرة يعني اه انت طبيعة شغلك وقوف يا اخ احمد اه حلاق حلاق فبقى فترة كبيرة حلاق اه ربنا ينفع بيك يا رب يا اخي الله يكرمك يا ماشي يا دكتور، الله احمد يجزيك نقول لك الخير.
تعمل ايه ماشي شكرا يا دكتور الله يحفظك ويبارك فيك معانا اختنا فاطمة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور الحمد لله رب العالمين إيه لو سمحت يا دكتور انا عندي آه، طفل بقاله 49 يوم عندك طفل 49 يوم ايوه ايوه إيه بطنه منفوخة على طول وبديله العلاج آه، بتاع الانتفاخ بس ما بيعملش حاجة مم.
وبعدين بيحزق حزق جامد مهم.
وخصوصا بالليل
نعم يعني الاخراج عنده فيه صعوبه ما بيجي لا هو يخرج كان كويس بس بقاله ثلاث ايام يعني آه.
من يوم عمل موضوع السهره مم.
وهو ما فيش حمام تمام هل دلوقتي اما ب... بت... اما لو ضغطت على البطن ولا حاجه بيطلع فيه ريح عنده لا اما بنامه على بطه اما تناميه على بطنه طيب ايوه ماشي يا اختي نجيبك باذن الله سعيد السلام عليكم استاذ سعيد ايوه اتفضل يا اخي
الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور امير ربنا يبارك في حضرتك واياكم يا اخويا ربنا يحفظك
وحط وطي التلفزيون يا سعيد.
وربنا يجزاك الخير ويجعله في موازين حسناتك ان شاء الله الله يبارك فيك يا ريت توطي التلفزيون شويه علشان نسمعك جيدا حاضر حاضر وصلت لو سمحت يا دكتور آه، انا بصحى الصبح نعم بلاقي ايدي الشمال اللي صباع البنكر مم.
بلاقيه متني آه، تانية جامدة جدا جدا ما بقدرش افرده الا بعد تقريبا ساعة آه، بالتدليك وبالمية السخنة وبالحاجات دي
مهم.
وعشان افرده حضرتك بي- آه، بيقلبني الم شديد جدا نعم طيب السن كم سنه يا سعيد لا يا فندم سن حضرتك
مش سامع حضرتك السن السن عمرك كم سنه آه، 52 يا فندم
في سكر ولا حاجه لا والله الحمد طب لله الحمد لله اقول لك تعمل ايه يا سعيد باذن الله ام رحمه السلام عليكم السلام عليكم ام رحمه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا دكتور الحمد لله رب العالمين ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب واياكم واياكم
بعد اذن حضرتك يا دكتور والله كان عندي تنية كده في آه، في رقبتي أيوة.
عارفة اعمل ايه حاضر
وحضرتك عندي بنتي عندها شهرين ممكن اعرضها لاشعة الشمس دلوقتي ولا ايه نعم ممكن حضرتك ترد عليا دلوقتي عشان القناة عندنا بتقطع حاضر هجاوبك انت ان سؤالك جاي مع اخونا محمود في التانية احنا قلنا التانية يبقى انت ومحمود هنجاوبكم مع بعض
ربنا يبارك لنا طيب اسمعي يا اخت رام اب- اخت ام رحمه التانية دلوقتي بنقول هي قله في المناعه بناخد حاجه عشب اسمه الاشناسيه او الاخناسيه بناخد ملعقه صباحا ومساء متحليه بعسل النحل وقلنا في وصفه اللي هي التوم المسلوق او التوم المبخر بعسل النحل وزيت الزيتون بنسب متساويه نشيله في الثلاجه ناخد ملعقه صباحا ومساء ولو الواحد ضعفان اكتر بياخد ثلاث معالق في اليوم أما بالنسبة للدهانات الموضعية ففي عندنا دهان يسمى صبغة الكستلاني دي موجودة في الصيدلية بنس- بندل- بن- بندهن بيه وممكن نعمل احنا مس ند- ندهن بيه وهو يت- يتلخص في ثلاث حاجات زيت زيتون معاه العرقسوس المطحون والحلبة المطحونة بنسب متساوية الحلبة والعرقسوس ونعمل بيه دهان آه، ال- نفس الكلام قلنا لاختنا ام دينا الاخت نهال بنقول لها الصداع النصفي هو عباره عن حساسيه في بعض الاوعيه الدمويه الموجوده في جانب الراس بيحصل فيها آه، انتق- انقباض وعدم ارتواء دموي آه، الرسول عليه الصلاة والسلام تداوى بالشقيق بالحجامة م- لعلاج الشقيقة على اليافوخ يعني أعلى الرأس من هنا فانت الحجامه بالنسبه لك مفيده جدا واعمليها مره في الشهر لمده ثلاث شهور. آه، اخونا مجدي بيقول الزوجه عندها مراره في الفم صباحا آه، فهنقول له معلش يا مجدي آه، مش هنجيبك غير لما تعمل اشعه تلفزيونيه خاصة على الكبد والمرارة نطمئن كده نشوف فيهم ايه أشعة تلفزيونية على البطن وجيب لنا النتيجة وتقولها لنا علشان نطمئن على أختنا أم حبيبة بتقول حصاوي في المرارة وآلام هي هل في أغذية؟ نقول لها طبعا ده أنت أهم شيء بالنسبة للحصاوة نمنع الدهون الكلام اللي قلناه لأخونا أبو مهند وأخونا آه، محمود ي- ليكي أيضا الدهون في الأكل ابعدي عن المقليات ابعدي عن ال- الحلويات المصنعة اللي فيها سمن ودقيق وسكر ونظامك الغذائي يكون نهتم قوي باكل الخرشوف كل مريض كبد يا ريت يهتم بالخرشوف الخرشوف مفيد جدا لامراض الكبد آه، اخونا احمد من الاردن بيقول الم في الرجلين وزرقان بنقول له يا احمد الله يفتح عليك اللي عندك ده يسمى دوالي الساقين عايزين نلبس شراب شراب دوالي ونعمل دهان بشراب الدوالي اثناء الشغل يعني يا ريت ودلوقتي الدنيا الشتاء نتحمله بس المشكله في ايه انا بكلمك جزئيه عمليه جدا يكون عندنا غيار ليه بحيث اما آه، يعني اقلع الشراب ده انه بعد فتره لازم اغسله انه مطابق م- ملاصق للجلد والواحد بيعرق فيه احيانا يقول لي بقى يعمل لي حساسيه هو ما بيعملش حساسيه ده هو العرق اللي فيه ان انا ما بغسلوش يعني تخيل واحد بيلبس غيار داخلي مت- ملاصق للجلد ما بيغيروش لازم يحصل معاه مشاكل فبنقول لابد من الغيار يشيل الربا... ال- الشراب القديم ويلبس شراب جديد يغسل ده ويلبس ده اثناء الوقوف نمره اتنين خلي التفاح وتمرينات للقدم دي تمرينات العلاج الطبيعي في غايه الاهميه اللي هو تحريك القدمين زي بنقول مكنه الخياطه للداخل وللخارج الوقوف على طراطيف الصوابع وانت شغال يعني وانت في المحل امسك كده في حاجه وقف على طراطيف صوابعك عشر مرات وعلى كعابك شويه هتحسن الدوره الدمويه آه، في الساقين آه، اختنا فاطمه عندها آه، طفل عنده 49 يوم وانتفاخ في البطن باستمرار نقول اكلك ايه انت يا فاطمه انت دلوقتي بترضعيه ممكن تكوني كلتي حاجات عامله انتفاخ يعني رحت واكله بصل ني آه، كلتي لفت آه، كلتي كرنب او كلتي قرنبيط وعملتي محشي آه، طبعا الموضوع ما نقولكيش ما تاكليش تاكلي بس انت اكلك اللي تحول لغازات في بطن الرضيع لو انت هتاخدي حاجه تعالج هذا لو نظمتي اكلي ان هو م- المساله عنده بسيطه انه عضلات بطنه ضعيفه جدا واي حاجه فيها غازات تعمل له انتفاخ في القولون يبقى قاعد قلقان ويتالم في تمرين جميل بنعلمه للامهات وخصوصا يمكن آه، يعني حضرتك لسه م- حديثه عهد بانك تبقى عندك اولاد بتمسكي القدمين بتوع الطفل وتبداي تضغطي تزق الرجلين الركبتين ناحيه الصدر وممكن تعملي واحده وواحده بتضغط على القولون وبتطلع الغازات اللي موجوده عنده مع شرب الشمر انت اللي هتشربيه بعد الاكل ثلاث مرات في اليوم علشان الغازات ما تنتقلش عن طريق اللبن للصغير وربنا يطمنك عليه ويجعله قرة عين ليكي ولابوه آه، اخونا سعيد بيصحى الصبح بيلاقي صباع ايديه الصباع بيقفش يعني بي- بيبقى قافل ويقعد بقى يجيبوا له آه، زيت وعلى ما يقعد يفك وما يفك الصباع ينطر ده بنسميه آه، اختناق في وتر ال- العضله الاختناق ده عباره عن ايه؟ الع- الو- الوتر ده بيمر في قناه يعني بي- قناه عظميه وعليها غ- رباط فاحيانا يحصل التهاب في الوتر او يحصل التهاب في القناه اللي بيمر فيها فيجي الواحد وهو بيفرد يلاقي يحصل فيه زي عقده بتقفل عليه يجي الواحد يط- يفرد صباعه ينطر الصباع فبنقول ده بيحدث الم انا ما استناش للصبح بقى يا اخي سعيد عشان ابدا ادلك لا انا هبدا اشتغل فيه من بالليل من بالليل هبدا اعمل تمارين هبدا ادلك واحرك والين ويا ريت استخدم زيت الزيتون مع زيت الخردل دهان للمكان ويا ريت يكونوا دافيين سنه ابدا ادلك لمده 10 دقائق وجرب وما تصحى الصبح ان شاء الله تلاقي الصباع لين تقول يبقى انت اعددته بالليل اعداد جيد طبعا النتيجه ما تظهرش من اول يوم يعني ممكن تستخدم 3 4 ايام تلاقي الصباع لان وربنا يشفيك ويعافيك يا شيخ سعيد ام رحمه التانية جاوبنا عليها و... والبنت عندها شهرين بتقول هل ابدا اعرضها لاشعه الشمس نقول طبعا تبداي بس خدي بالك الجو برد يعني تعرضي لما الجو يكون كويس وبعدين تعرضي ايه غطي الصدر يعني كلفتي الصدر عرضي الدراعين والرجلين يعني لبسي لبس كويس ان هو البرد بياتي فين منطقه الصدر يا ريت كلنا نحاول منطقه الصدر نكون مدفيينها لكن ممكن الرجلين ونعرضها للشمس والإيدين بفضل الله عز وجل آه، بيبقى فيها فايدة عظيمة جدا آه، بعض الإخوة والأخوات باعتين إيميلات بيقولوا لي عايزين نعرف أكل مناسب وده يمكن إيه ال- آه، لل- لمرضى السكر وقول لنا إيه أفضل الأكلات بالنسبة لهم بنقول البامية مهمة جدا لمريض السكر البصل الكرنب القرنبيط الحبوب الكاملة زي الفريك أما نيجي نطبخه لهم بدل لسان العصفور آه ال- ال- الكورتيزون اللي موجود في البامية مفيد جدا لل- لمريض ال- السكر آه، وبنقول يفضل تقميع الباميه عارفين احنا بنقمع الباميه بطريقه ازاي بلاش نشيل الراس كامله لان ه- تحت القمع هنا فيه ماده مهمه جدا لمرضى ويمكن اجدادنا عرفوها تلقائي انه يجي يروح ما لكن بتكلم على الجيل الجديد يعني جيل بناتنا اللي بي- يعني عايزه تستسهل تجيب السكينه وتمسك الباميه تروح مقطعاها تقطيع يعني خرط كده نقول لها لا انت كده ضيعتي فوائد عظيمه موجوده في الباميه آه، لان الماده المخاطيه اللي موجوده فيها مفيده جدا لذلك القلقاس والباميه والملوخيه الماده المخاطيه اللي فيها في غايه الاهميه بنقول ايضا ممكن شرب القرفه والحلبه واكل البصل المشوي لمرضى السكر آه، يعني شفانا الله واياكم يعني واحنا بنختم حلقه اليوم ايها الاحبه في الله يعني أرى أن آه، الصحة تبدأ من الوعي الصحي لذلك احنا في كل حلقة بنحاول ندي جزء جديد ما يبقاش بنكرر نفسنا يعني بعض الناس يقولوا طب في الأكل ادينا معلومة ادينا معلومة بالنسبة لكذا وبنتكلم عن مرض بيواجهه أولادنا أو بنواجهه نحن ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مريض وأن يرحم كل مبتلى هو ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء مع الطب الآمن
أمان بالطب تعيش الأبدان والطب دواء وشفاء بالطب